بسم الله الرحمن الرحيم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور يقدم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أمية الرسول صلى الله عليه وسلم والقضية ديت لأنها يعني بتؤخذ على أن هذه الأمة جاهلة ويفهمون الأمية بمعنى الجهل أو عدم القراءة والكتابة والحقيقة إن إن الأمية هي صفة هذه الأمة عند أهل الكتاب بالنسبة للأمم السابقة نحن معروفون بالأمة الأمية ونبي الأميين فمش مقصود الأمية عدم القراءة والكتابة لأن الأمة بتقرأ وتكتب صحيح رسول الله لا يقرأ ولا يكتب ولكن الأمة بتقرأ وتكتب ومع ذلك هي أمة أمية فإيه هي المقصود بالأمية إذا كانت إنه ما بيقراش ولا يكتب يبقى يبقى طب حكم الأمة إيه؟ ما بتقراش ولا تكتب هي كمان؟ لا يعني الرسول في مواقعة الحديبية كان الكاتب بتاعه علي بن أبي طالب قال اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله فقالوا لا احنا لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك قال اكتب قال اكتب قال اكتب محمد ابن عبد الله فبيقول لعلي بن ابي طالب احذف محمد رسول الله قال لا والله يا رسول الله لا احذف ما اقدرش قال له امحيها يعني قال له لا ما اقدرش امحيها فقالوا طب وريها لي هي فين يعني ما كانش عارف كلمة محمد قال له وريها لي فين شاور له عليها في الكتابة فراح مسحها بإيده هو بعد ما شاور له عليها فرسول الله كان لا يقرأ ولا يكتب هذه حقيقة ولكن مش ده معنى الأميين ولا الأمي إذا إيه معنى نبي الأميين وإيه معنى الأمي المعنى إن هذه الأمة كتب الله أن تكون آخر الأمم أن تكون آخر الأمم وكل أمم سبقتها لها أجل وأجل أي أمة بيأتي بعد ما بتفقد وظيفتها وكل أمة بتفقد وظيفتها بالتفاعل بينها وبين ما كان قبلها خلي بالكم من الكلمة الأخيرة دي النصرانية مثلا جت والواقع اللي فيه الناس الرومان واقع الرومان لهم ثقافات ولهم اساطير ولهم طقوس ولهم عقائد فحدث ظلت المسيحيه نقيه كما انزلها الله فتره وجيزه جدا بسيطه جدا لحد لما اختلطت الامور ببعضها بقت الطقوس والعقائد والافكار والاساطير تدخل في الديانه ف فقدت الأمة رسالتها ودي كانت أسرع أمة تفقد رسالتها لأن كان الأوضاع اللي كانت قبل ما يبعث عيسى كانت قوية جدا جدا ما يقدرش يتحملها أي دين يتفاعل معاها إحنا بقى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ما كانش في الجزيره اي فكر ولا ثقافه ولا عقائد هتقولي كان فيه الشرك اه الشرك كان موجود ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوره ساذجه ما فيش وراها عقيده ولا فيش وراها فلسفه وما فيش وراها فكر ولا اساطير يعني عمر بن الخطاب لما قال كنا نصنع آلهة من العجوة فإذا جعنا أكلناها ديت صورة ساذجة يعني كان يعمل إله عجوة والإله هو اللي بيعبده والإله هو اللي واخد بالك جعان طب وبعدين حته من الاله واخد بالك انت ازاي عشان جعان ديت صوره ساذجه صوره ساذجه مفيش وراها كلام مفيش وراها كلام من السهل جدا ان العقيده الجديده تفرض نفسها على العقول الساذجه دي ولما بتفرض نفسها على العقول ديت معناها ان العقيده الجديده بتتمكن بتتمكن من صاحبها ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عمر بن الخطاب بيقرا التوراه فقال او انا بين ظهرانيكم يعني انت بتقرا التوراه وانا عايش معاكم واخد بالك ايه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ما وسعه الا اتباعي وطبعا احنا قلنا ليه عمر الخطاب كان بيحب يقرا التوراه قلناها في قضيه سوره علاقه سوره طه بسيدنا عمر ابن الخطاب وشرحناها كذا مره اه واضحه ولا ولا لا عمر الخطاب قلنا يا اخوانا ان دخل الاسلام من خلال سوره طه لان هو كان ذاهب لقتل رسول الله فقابله واحد قال له انت رايح فين قال لا لاقتل محمد كده قال له قبل ان تقتل محمد اذهب الى اختك فقد امنت به وزوج اختك قد امن به اقتلهم هم الاول قال له اختي امنت وجوز اخويا جوز اختي قال له قال له طب نروح الاول راح دخل لقاهم بيقرم القران فالحقيقه لما لقاهم بيقرم يعني كل اخته وجوز اخته مسلمين وهو ما يعرفش ومؤمنين بمحمد وهو رايح يقتل محمد كانت مساله صعبه جدا فضربهم حتى اهرق منهم الدم حتى اهرق منهم الدم فكانت معاهم صحيفه نزلت فيها سوره طه ووشهم مليان دم والصحيفه نزل عليها الدم فتاثر عمر بن الخطاب جدا فقال ماذا كنتم تقرؤون بعد ما امرهم يمسحوا وشهم هم ما صدقوا يسالهم السؤال ده لان كانوا حريصين على انه يسلم وهو جالهم لحد عندهم صحيح ضربهم لكن السؤال ده مهم جدا ماذا كنتم تقرؤون فاخذوا يقرأوا عليه سورة طه فلما قرأوا سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى اتأثر عمر بن الخطاب بالكلام فقال هذا الذي أنزل عليه فإيه أجابوه بنعم وراح رايح ربنا وضع في قلبه الإيمان وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام كان الرسول في دار الأرقم ابن أبي الأرقم لسه ما أعلنش نفسه ما أعلنش دعوته يعني ما كانتش الدعوة علنية فذهب فكان العادة إنه علي بن أبي طالب يبص كده يشوف مين اللي جاي ف- فنظر فوجد عمر بن الخطاب فخاف صراحة رغم إن علي فارس قال من يا علي قال يا رسول الله عمر فالرسول ولا علي ولا الصحابة خايفين عشان عمر جاي فالرسول طمنهم قال لهم ماذا بكم انتوا مالكوا ايه في ايه مالكوا خايفين كده ان كان يريد خيرا عاوناه عليه وان كان يريد غير ذلك قتلته لكم بسيفه عليه الصلاه والسلام فمين اللي استقبله الرسول بقى فالرسول فتح الباب وراح ماسكه من رقبته هنا والرسول اتاه الله قوه الثلاثين او الاربعين رجل فجبزه جبزه واخذ يهزه اليه يرجه كده ويقول له اما ان لك ان تسلم أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب فقال امدد يدك أبايعك على الإسلام يا رسول الله لما بايع رسول الله على الإسلام سورة طه لها معزة عنده وله إحساس خاص بيها وأي واحد فينا ساعات ربنا يهديه يكون سمع آية من واحد تهزه يتأثر بيها بيعتز بالآية دي يكون واحد سبب هدايته يحبه ويعتز بيه لآخر لحظة في حياته لأن كان ده سبب هدايته أو كتاب قراه يحبه جدا ويعتز بيه لأن الكتاب ده سبب هدايته فعمر بن الخطاب عاش سورة طه فكل قضايا سورة طه أصبحت هي قضايا عمر بن الخطاب تبناها وكأنها هي دي القرآن يعني أي حاجة في سورة طه ديت قضية عمر بن الخطاب وموضوع عمر بن الخطاب وحكاية عمر بن الخطاب هو المسؤول عنها فأول حاجة في السورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مش عشان تتعب ما نزلناش عليك القرآن لأجل أن تتعب واخد بالك أنت إزاي ف- فإن شاء الله عايزين نركز يا إخواننا عايزين نركز لو ما حد سمعها قبل كده ماشي لكن اللي سمعها قبل كده يركز فقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أصبحت راحة رسول الله ولكي لا يشقى رسول الله دي قضية عمر بن الخطاب ولذلك عمر بن الخطاب وجد لما النساء تذمرم وتأمرم تظاهرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا عايزين يعني ت- نرفع درجة مستوى المعيشة شوية وعايزين بقى ايه ربنا فتح عليك وعطاكوا عايزين كده ايه يعني شوية يعني واخد بالك رسول الله غضب عليه الصلاة والسلام غضب ليه لأن أي راجل يا إخوانا يخضع لرغبة امرأته ثق ان هو ربط نفسه بحبل لن ينخلع منه ابدا ابدا فانت تحسب امرك من دلوقتي تحسب امرك من دلوقتي ما تديش حد فرصه يمشيك واخد بالك انت ازاي ما تديش حد فرصه لان النساء رغبتها لا تنتهي ولا تتوقف ابدا ما بتنتهيش ولا تتوقف ابدا وبيتاثروا ببعض ولذلك عمر بن الخطاب لما هاجر للمدينه امراته علت صوتها عليه قال الله ايه اللي خلاك تعلي صوتك ده انت في مكه ما كانش حد بيسمع صوتك ولا كنت تقدري تبصي ولا تقفي قدامي جايه هنا في المدينه تسمع صوت اسمع صوتك وتزعقي قالت له كل نساء المدينه بيعملوا كده مع الانصار احنا نعمل احنا كمان شفت النساء ولذلك ما تعيشش زوجتك مع ناس واخد بالك انت ازاي اه يعني خ- خلي صحابها دايما الناس اللي انت ايه تكون راضي عنهم عشان ما تجيش تقول لك ايه فالمهم ان عمر بن الخطاب قال لها ان الانصار بيزهقوا ل- لرجالهم فراح رايح لرسول الله يشوف الموضوع ده قبل ما يخش على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النساء بتتكلم مع رسول الله بصوت راح راجع لك لا دي المسألة كده راح راجع واخد بالك انت ازاي فلما تظاهرت النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وقفهم عند حدهم وهجرهم واحد جاء لعمر بن الخطاب وقالوا أدرك يا عمر قال أجاءت غسان قال لا إن الأمر أكبر من ذلك لقد طلق رسول الله نساءه فعمر بن الخطاب راح جري على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن فلم يؤذن له استأذن فلم يؤذن له تالت مرة استأذن فلم يؤذن له فمشي وهو ماشي راح الخادم نده له قال له تعالى رسول الله أذن لك فدخل على رسول الله لقاه غضبان والنساء قاعدة عمر الخطاب قال يا رسول الله ما يغضبك ايه انت زعلان ليه هلا أمرت كل رجل أن يضرب ابنته أنا أمسك حفصة أضربها وأبو بكر يمسك عائشة يضربها وكل واحد واحدة ليها حد يمسكها يضربها وانت ما تزعلش شوف ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الحكاية ديت اللي بيحكيها عمر بن الخطاب ضحكت الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الرسول غضبان جدا فالرسول ده تقريبا تخيل بقى كل واحد ماسك واحدة و... ونازل فيها ضرب حسب مشورة عمر فكان هيبقى منظر صعب جدا يعني فالرسول ضحك فلما ضحك ارتاح جدا وسعد جدا يشوف رسول الله ضحك فايه قال له انت طلعت لسانك قال له لا قال الحمد لله وراح باصص في اوضه الرسول في حجره الرسول كده فلم يرد بصره يعني ما شافش حاجه تتشاف غير حبل وبس لقى الوساده بتاعته ليف وساده رسول الله ليف الوساده الحرير الحرير الناعمه قوي واخد بالك انت ازاي ليف والمرتبه حصيره وفي حبل متعلق عليه بعض ثياب رسول الله فقال يا رسول الله أما ترى إلى فارس وكسرى والروم وقيصر فرسول الله غضب وقال أأنت في شك يا ابن الخطاب هم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فلما نزلت سورة إن فتحنا لك فتحا مبينا كان عمر بن الخطاب بيسأل الرسول سؤال فلم يرد عليه الرسول فكرر عليه السؤال فلم يرد عليه الرسول فقال سكلتك امك يا عمر لقد اثقلت على رسول الله وعرف ان الوحي نزل على رسول الله ساعتها فراح ماسك الجمل بتاعه واسرع بيه وسبق الجيش خايف لا تنزل عليه ايه بسبب انه سال الرسول وما جاوبش عليه فلما سبق الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي أفاق من الوحي وقال أين عمر فين عمر فراحوا يدعوا عمر قال بس يبقى الوحي نزل فيا وفي حاجة هتحصل لي وخايف جدا وقال له يا عمر لقد أنزلت علي صورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها ليه قال عمر بالذات لأن رسول الله كان عارف إن عمر فاهم ما انزل عليك القران تشقى ان يبقى مرتاح في الدنيا فقال له ان الصوره ديت تنزل احب لي من الدنيا وما فيها فبيعلم عمر بن الخطاب ازاي يبقى مرتاح عليه الصلاه والسلام فقال وما هي يا رسول الله قال انا فتحنا لك فتحا مبينا وصوره ايه الفتح ولذلك ديت كانت بسبب ان قول الله عز وجل ما انزلنا عليك القران لتشقى قضية تانية كانت في سورة طه واهتم بها عمر بن الخطاب جدا اللي هي قضية السامري الحقيقة ان عمر بن الخطاب اتعلم من قضية السامري ان الانسان ما يظهرش بين الناس وما يبقاش له شهرة ولا ظهور لان اللي اهلك السامري احب ان يلتف الناس حوله واخد بالك فلما احب ان يلتف الناس حوله عمل حكايه العجل وعمل الحكايه اللي احنا عارفينها واخد بالك فالسبب اللي وقع السامري والفتنه اللي اسقطته هي حب الالتفاف الناس حوالين منه ولذلك جاء القصاصون الناس بقى بتحكي حكايات فقالوا عمر ائذن لنا في القصص قال لا ونصح اللي جاي يقول له ايه زلنا في القصص قال له لا تحب ان يجتمع الناس حولك ولا ان يلتفتوا اليك بوجوههم وينصرفون اليك ما تحبش كده فان هذا يهلكك يعني انت لو حبيت الناس تتلف حوالين منك ووجوهها تنصرف اليك ويبقوا حوالين منك مجتمعين كده ده يهلكك انت اتعلم من قضيه السامري ومن موضوع السامري ولذلك عمر بن الخطاب يا اخوانا هو اللي قال ان محمدا لم يمت ليه لان قرأ في سورة طه ان سيدنا موسى ذهب ليلقى ربه وسيعود ذهب ليلقى ربه وسيعود فهو جات له الفكره ديت من سوره طه فلما مات الرسول عليه الصلاه والسلام قال من قال ان محمدا قد مات فسأقطع رأسه بهذا السيف إن محمدا ذهب ليلقى ربه وسيعود زي موسى بالظبط صلى الله عليه وسلم محمد ما ماتش عليه الصلاة والسلام ولكن ذهب ليلقى ربه وسيعود فقال له أبو بكر الصديق يا عمر وتلا عليه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لما نزلت الآية ديت كانت نازلة في الأساس بسبب إشاعة قتل رسول الله المفروض ربنا سبحانه وتعالى يوجه المسلمين بعد وفاة رسول الله لما رسول الله يموت طيب رسول الله مات يبقى ازاي رسول الله هيوجههم وازاي القرآن هيوجههم لأن الترتيب نزل وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا نزول القرآن بالطريقة ديت تثبيت طيب لما رسول الله يموت عليه الصلاة والسلام مش هيبقى فيه وحي ينزل ولما يبقى ما فيش وحي ينزل هيبقى التثبيت منين فأنشأ الله حادثة الإشاعة إن رسول الله قد مات والناس تتعامل مع الإشاعة على إنها حقيقة واخد بالك وينزل الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وبعدين يموت رسول الله وعم أبو بكر الصديق يقرأ الآية اللي هي قال فيها عمر بن الخطاب وكأني أسمعها لأول مرة من قضايا سورة طه اللي تأثر بها عمر بن الخطاب قضية الشرك ليه؟ لأن هو قرأ في سورة طه إزاي بني إسرائيل عبدوا العجل بعد ما مر بيهم البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ولسه البحر مشقوق قدامهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الحقيقة يا إخوانا إن الموقف ده في الموضوع اللي احنا كنا جايين نحكي عنه أساسا بتاع العجل ده إن بني إسرائيل عاشوا 400 سنة مع فرعون الفراعنة كان كل واحد يعمل إله يعجبه كل قبيلة كل عيلة كل أسرة كل حي كل منطقة تعمل لها إله مخصوص واخد بالك أنت إزاي ده اللي شافوه من الفراعنة وده اللي ورثوه عن الدين ده اللي ورثوه عن الدين ولذلك لما راحوا الفر... الفرعنه واللي شافوه من الفراعنه لسه موجود لما جاء موسى بالرساله جاء لناس اصلا مليانين افكار ومليانين طقوس ومليانين عبادات ومليانين بلا ازرق وبلاوي كتيره فما مشاش الدين الجديد معاهم بالصوره الواجبه ما تفاعلوش مع التوراه بالصوره الواجبه ما حسوش بموسى ولا قضية التوحيد لأن هم لسه طالعين من مصر ومصر كل شلة واخدة لها إله اللي بيعبد الخنفسة أنت عارف اكبر بهو للفراعنه في مصر هو بتاع الاقصر ده في عباره عن خنفسه البهو الكبير جدا ده الرمز بتاعه ايه خنفسه عارفين الخنفسه اه هو الجعران هو الخنفسه مش انت لما تشوف الجعران بيبقى قصاده دايره كده دايره كده تصدقوا تعرفوا الدايره دي ايه الروث بتاعه لما يتبرز يقعد يدحرج الروث بتاعه ويعمله زي الكوره ساعة ما يعمل كده يبقى هو ده الإله وشوف بنيين له قصر يعني عشان تبنيه دلوقتي محتاج ل... لدول الشرق الأوسط والأدنى والأقصى واللي هنا واللي مش هنا شوف التفاهة تفاهة وإحنا أجدادنا الفراعنة طب ليه؟ طب ليه؟ طب ما احنا عندنا نوح نوح كان له ثلاث اولاد حام وسام ويافس يافس خلف خلف اربعه خلف قفط واشمون وخلف اتريب وخلف صاء قفط راح مخلف واحد اسمه مصرايم فيافس بينده ابنه قفط ما ردش عليه فاللي رد مصراي فقال له ايه قال له الارض ديت لك مباركه ان شاء الله لا هي كان النيل لان النيل ده جاي نازل من الجنه فقال له الارض المباركه عشان انت اجبتني الارض المباركه دي لك ان شاء الله فسميت مصر نسبه لمصري مش ده احسن من الخنفسه يعني احنا لما نقول احنا ولاد مصر وما تقولش ايه هدتنا مصر واخد بالك انت ازاي احنا لما نقول احنا ولاد م- مصر لما حد يسالنا مصر مين محدش يعرف محدش يعرف جت منين كلمة مصر محدش يعرف طب ما تقول يا ابني ان ده من احفاد نوح المؤمنين ربنا دعاله بالبركه وقال له الحته دي بتاعتك فسميت نسبه الى مصريم حفيد نوح اللي استجاب لجده لما واخد بالك انت ازاي ده شرف افضل وده نسب افضل وده نسب احسن وساعتها بقى نبقى نقول احنا يعني ولاد ناس واخد بالك انت ازاي لكن نظام الخنافس والتعابين والقطط والكلاب والثعالب والجرابيع كانوا بيعبدوا الجربوع مش مصدق ايه كانوا بيعبدوا الجربوع وكل الحشرات ديت كانت بت- بتتعبد فبني اسرائيل طالعين لسه واخد بالك انت ازاي قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون انهم طبروا ما فيه وبطل ما كانوا ايه يعملون ولذلك حساسيه عمر من الشرك خلته يعمل ايه خلته كل موقف فيه شبهه يتكلم فيه كلام لما كان يجي يقبل الحجر هو بالذات كان يقول قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لو لم أرى رسول الله يفعل ذلك ما قبلته واخد بالك وجاء عند شجرة الرضوان اللي ربنا أنزل فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه تحت الشجرة لقى بقى ايه الصحابه هتيجي تقعد وتقف فاكر ايام زمان لما بيعنا النبي عليه الصلاه والسلام ايوه والله فاكر وقاعدين وهيعملوها قاعده واخد بالك انت ازاي وهيبقى شكلها مش شوه ليه لان ممكن ناس تيجي بعد كده يقول لك كانوا بيقعدوا هنا ليه عشان الشجره الشجره دي فيها ايه مش هيقول لهم بقى هيمكن يقول لهم حاجه تاني خلاص راح قايل اخلع الشجره دي اقطعها وده كان قرار جريء جدا ما كانش سهل جدا لان ديت شجره الرضوان مش زعلانين عشان بوزه اللي اتدمر واتنسف واخد بالك انت ازاي يقول لك دي ثقافه ودي حضاره دي ثقافه وديت ايه حضاره معايا ما يسور الطاقه كلها على سيدنا موسى وبني اسرائيل فهو كان هو مهتم جدا بدراسه سيدنا موسى وبني اسرائيل ولذلك كان يحب يرى ايه التوراه ولذلك كان يحب كمان يكشف تحريفهم يكشف تحريفهم وكان يسعد جدا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف هذا التحريف لما زنى رجل يهودي بامرأة يهودية فرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاهم مسودين وشهم بهباب ورابطينهم من ظهر بعض اختراع بقى بتاع ست اشهر و- ومصاريف وايقاف التنفيذ والكلام ده ومشينا مؤاخذه بحمار فبقول لهم ايه ده ايه اللي ايه, إيه اللي انتوا عاملينه ده؟ قالوا ده اتنين زانيان واخد بالك إيه؟ يعني ناس يعني ماشيين جد وما بيعتقوش وما بيسيبوش اللي يزني يعني قال لهم طب وده هو حكم الزنا عندكم؟ قالوا له اه قال لهم طب هاتوا التوراه جابوا التوراه وقاعد الرسول الله ما بيقراش لكن قاعدين والكتبة قاعدة جنب منه وعمر بن الخطاب قاعد وبعدين واحد يهودي حاطط ايده على التوراة كده واخد بالك فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اوحاله ان هو حاطط صبعه على آية ايه؟ آية الرجم آية ايه؟ بالحكم بالرجم فالرسول قال له ارفع يدك يا خبيث ارفع يدك ايه يا خبيث فرفع ايده فقرأوا القراء اللي معاه آية الرجم فأقام عليهما حد الرجم وقال اللهم اعلم أني أول من يريد أن يقيم أمر هذا الدين ولذلك يا اخوانا بني إسرائيل كان فيهم أمراض على مستوى الأمة يعني أي واحد يهودي تلاقيه وارث صفات معينة صفات معينة متوارثة عن آبائه وأجداده زي مثلا ما من فرض يهودي بمسلم إلا وفكر في قتله او الى هم بقتله يعني ما فيش يهودي يلاقي مسلم لوحدهم كده الا ويروح جاي في مخه على طول انه يقتله انه ايه انه يقتله واخد بالك ومن ضمن ال- الامور دي كمان المتعلقه باليهود آه، مساله البهت يعني لما يجي يعمل كذبه يعملها بسرعه يعني لما انت تيجي تفكر تضحك على واحد بترسم له خطه الاول اقول له كذا وبعدين يقول لي كذا اقول له كذا وتبقى عاملها انت حكايه بينك وبين نفسك لكن اليهود من ضمن امراضهم الامميه يعني امراضهم كامه انه ممكن يبقى عنده بهتان وفي ساعتها بدون اي مجهود يبهت هذا البهتان بدليل حادثه عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فلا تخبرهم أني قد أسلمت واختفى ورا ستارة كانت موجودة أخفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لليهود لما جاءوا ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا فرسول الله لهم أرأيتم إن أسلم إيه رأيك لو يسلم قالوا أعاذه الله من ذلك واخد بالك أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله بن سلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا جاهلنا القعدة هي هي والناس هم هم ويا دوبك الراجل شهادة الشهادتين وقالوها براء بارتياح يعني ما قالوهاش بقلقله كده قالوا جاهلنا وابن جاهلنا واخد بالك انت ازاي هم دي طبيعه اليهود الحقيقه ان ان صوره عمر بن الخطاب وعلاقتها بصوره طه فيها قضايا اخرى واخد بالك انت اه، اتاثر بها عمر بن الخطاب اللي هيقول قضيه من القضايا كل قضيه بخمسة جنيه بس ما تكونش اتقالت قبل كده ها ماله ها صح هنخلص دول الليله بعزاء قضيه تانية لا ارحمني ها يعني ايه ها سيدنا عمر بن الخطاب كان من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى فكان لما يحصل انه يحكم في الحكم او في القضاء كان يستريح جلسه 10 دقائق او كده يقرا في القران الكريم وقال رسول ربي لقوم اتخذوا هذا القران مهجورا لسوره ايه طيب يبقى هو اتاثر بقوله يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ايوه لا تمدن عينيك الى ما كان به ازواج منهم هو عمر بن الخطاب كان بيهتم ب- بقضايا النساء جدا واخد بالك سيدنا موسى ربنا قدر ان يلقى ربه وهو رايح يعمل ايه يبحث لزوجته عن جزوة من نار لعلهم يصطلون فهو عنده العلاقة الزوجية مهمة جدا جدا واخد بالك انت ازاي ده من ناحية من ناحية تانية ان ان جت برضو حكاية ابليس ودي واردة في سورة في جاء ذكرها في سورة طه لان كان يهتم جدا بالطلاق العداء الشديد الذي بين سيدنا عمر والشيطان كلما سلك فجا فجا سلك الشيطان من الفجر طب علاقتها ايه دي بسورة طه هي فعلا عمر كان بيتميز بكده علاقة دي بسورة طه ايه سورة طه إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم العداء الشديد هنا من سيد إبليس عليه الله هو آخر سيدنا آدم من الجنة اه هنا هنا ارتباط هنا سورة طه ممكن صح اه اه
هي في سورة طه آه، الآية اللي ذكرت الاستمرارية سبعة للعين من تحت.
طيب علاقة ايه عمر بالذهب لا ده الرسول اللي محرمه هو انت فعلا اجابتك صح بس هات علاقة عمر بالذهب انت فعلا فعلا هو قضية الذهب كانت واضحة في- في سورة طه طب عمر كانت علاقته بالذهب ايه؟ علاقة خاصة ايه هي؟ الايه؟ العجوة وكان كان يجوع ياكله طب علاقته ايه بالذهب؟ الذهب بقى عجوة عموما انتوا حرين اهو انت عايز تشيله بس ها ها وعلت الوجوه من حي القيوم وقد خاب من حمل ظلم لا هو قد خاب من حمل ظلما يعني شركا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم نسالك العافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ برحمتك ان نغتال من تحتنا أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور www.رفاعيسرور.com